أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم أما بعد مع الجزء الخامس عشر وهنعيش بقى مع سورة الإسراء ومع سورة الكهف سورة الإسراء اللي بتتسمى بسورة بني إسرائيل عشان بعد ما ربنا سبحانه وتعالى حكلنا هذا الإكرام الإلهي بإسراء النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن بني إسرائيل ربنا سبحانه وتعالى آتاهم الكتاب لكن للأسف الشديد لم يراعوا الكتاب حق رعايته فلما توعدهم ربنا سبحانه وتعالى بالمصير اللي سيلقونه سواء بالوعد الأول اللي تحقق أو الوعد الثاني اللي بعض العلماء بيقولوا لا ده من أشراط الساعة والبعض بيقول لا ده تحقق أصلا بعد ما ذكر الكلام ده خدوا بالكم بقى مفتاح سورة الإسراء جاي لنا من أول الآية التاسعة الآية التاسعة بتقول إيه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم تعرفوا أكتر سورة في القرآن ورد فيها لفظ القرآن هي سورة الإسراء طول ما أنت بتسمع سورة الإسراء ركز في كلمة قرآن هتلاقيها جت عشر مرات أول حاجة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم منهج القرآن وبعد ما يذكر القرآن الآيات الشرعية يروح دايما القرآن يروح قايل لنا الآيات الكونية وجعلنا الليل والنهار آيتين آيات ربنا في الكون وآيات ربنا في القرآن بتقول لنا مين هو ربنا سبحانه وتعالى وبعدين يجي لنا بعد كده في الربع الثاني آيات الحكمة في القرآن عشان هيقول ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة اللي ابتدت بقول الله عز وجل لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ويقول لنا مجموعة من الأوامر ومن النواهي ويقول لنا بقى في الآخر كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة إذا هذا الكتاب القرآن كتابه حكمة بعدين يقول لنا منهج القرآن ووظيفته بصوا كده الآية 41 كل ما هنتكلم عن موضوع تلاقي إيه ذكر القرآن ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا ومين اللي بينتفع بالقرآن ومين لا ينتفع بالقرآن وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا تلاقي كل الكلام اهو على القرآن مين اللي بينتفع به ومين اللي ما بينتفعش به الذين لا يؤمنون بالآخرة لا ينتفعون به والمؤمن بالآخرة المؤمن بالبعث هو ده اللي هينتفع عشان كده هيتكلم على انكارهم للبعث وهيقول لهم قل كونوا حجارة او حديدة او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مرة ويوجهنا بقى مجموعة من التوجيهات وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن ويقول لنا سنة ربنا في إهلاك الأمم وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا ويقول إعراض المشركين وإن هم مهما جاءتهم الآيات فهم مش مؤمنين بالإسراء يعني هم يعني كانوا مؤمنين بما نزل في القرآن فيقول وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن اللي هي شجرة الزقوم ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا طب ليه يا رب بيعرضوا عشان مستكبرين زي مين زي إمامهم وقائدهم إلى النار عياذا بالله إبليس اللي قال أسجد لمن خلقت طينه ويكلمنا على نعمه سبحانه وتعالى على العباد وازاي ربنا سبحانه وتعالى بيسخر لينا في الكون الاشياء ربكم الذي يزجي لكم الفلك ويقول لنا بقى انه مفيش حد ليس عن ربنا غنية عنده ما فيش حد مننا مش محتاج لربنا سبحانه وتعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم ثم يأتي تكريم ابن آدم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا ونرجع بقى لكيف تقاوم الفتن وركزوا في المعنى ده جدا لأنه ده اللي هيربط لنا سورة الإسراء بالكهف إزاي أقابل الفتن أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر كلمة قرآن الفجر المقصود بها صلاة الفجر بس عشان احنا في سورة القرآن وإن كلمة القرآن جاية عشر مرات في السورة اتسمت صلاة الفجر قرآن الفجر وطبعا لعظمة قرآن الفجر اللي بيشهده ربنا سبحانه وتعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يبقى بإيه بالمحافظة على صلاة الفجر اتنين بقيام الليل تلاتة بالدعاء وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وبصوا بقى أثر القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ونرجع نتكلم على انه القرآن ربنا بيتحدى به قل ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ويقول لنا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن حاجة لطيفة جدا في الصورة ناخد بالنا منها لو أردنا أن نكون من أهل فتح الأقصى سورة بني إسرائيل هي أكتر سورة ورد فيها كلمة القرآن أن نكون من أهل القرآن إذا أردنا أن نكون من أهل العلو والرقي الصورة دي جت فيها كلمة الرقي ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه كأنها بتقول اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها ثم هنرجع تاني للكلام على بني إسرائيل في خاتمة الصورة ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا وهيقول في النهاية وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا الإيمان بالقرآن ودي من أعظم النعم عشان كده ختمت الصورة بقوله وقل الحمد لله قولوا الحمد لله على نعمة القرآن وسبحان الله ختمت سورة الإسراء ب وقل الحمد لله تبتدي سورة الكهف ب الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا طبعا سورة الكهف آه، بنقرأها بقى كل أسبوع ومعانيها مستحضرينها لكن هي مفتاحها فين؟ مفتاحها في ذكر أربع فتن يعني تلاقي الصورة ماشية كده مقدمة وبعد ما جاءت المقدمة بإزاي نقاوم الفتن دي برضو عن طريق إيه؟ عن طريق القرآن عن طريق إن الإنسان مننا يبقى ما بين الخوف وما بين الترغيب عشان كده هتلاقي القرآن بيعمل إيه؟ يبشر المؤمنين وينذر بأسا شديدا بيعمل الاتنين وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ونمشي مع السياق الأولاني ده في أول الآيات لغاية ما نأتي إلى قصة أصحاب الكهف هنا احنا مع أول فتنة هنقاوم بإيه؟ بالقرآن بالقرآن تقاوم الفتن طب إيه الفتنة هنا؟ ناس مستضعفة ناس مظلومة إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم طب إيه الحل؟ وإنت مستضعف جدا أن تتلطف يعني أعمل إيه؟ يعني خليك دلوقتي مش مصطدم ما تقفش قدام الريح العاتية امال اعمل ايه فأووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ربنا سبحانه وتعالى يعطيك من رحماته ابعد عن المواجهة مع الظلم والاضطهاد في حال الاستضعاف الشديد وبعد كده بصوا دايما خدوا بالكم القصة لان احنا عندنا اربع قصص القصة والتعليق القرآني عليها يعني بص كده في الآية 27 هيقول ايه واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ايوه كيف تقاوم فتن الاستضعاف دي عايزين الرفقة الصالحة وعايزين ذكر ربنا سبحانه وتعالى وتلاوة القرآن بعدين تيجي لنا الفتنة رقم اتنين الفتنة رقم اتنين فتنة المال صاحب الجنتين طيب المؤمن هيخاطبه وهيحاوره لكن هو هيقول يا أرض تهدم عليكي أدي فهنا ربنا سبحانه وتعالى بعد ما هيذكر قد إيه عقابه بهؤلاء المتكبرين بأموالهم وإنه أحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها بص التعليق برضه فتنة الدنيا دي أعمل معاها إيه قال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذره الريح وكان الله على كل شيء مقتدى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك عشان كده هيتكلم على موضوع الأخرة وتلاقي بقى هنا كلام كتير في التعليق على قصة صاحب الجنتين عن اليوم الآخر ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرض على ربك صفا عشان إيه؟ عشان ذكر الآخرة يطلع الدنيا من القلوب وبعد ذكر الكلام ده ينقلنا على القصة الثالثة قصة فتنة العلم لما قيل لموسى عليه السلام هل في الأرض من هو أعلم منك قال لا فإذا بالله عز وجل يرسله إلى عبده الخضر ليتعلم منه فيجي لنا إيه؟ أمر فتنة العلم ولأنه قضية العلم بها تسوس الأمة الدنيا بالعلم عشان كده راح جايب بعديها على طول بعد قصة موسى مع الخضر جاب بعدها قصة ذي القرنين وهنا بقى بنتكلم على فتنة الجاه فتنة السلطان فيذكرها ربنا سبحانه وتعالى ويعلق عليها برضه بذكر أمور الآخرة يعني بعد ما خلاص ذكرنا أحداث ذي القرنين وأنه أتوا على القرية دي والقوم دول والقوم دول في الآخر قال إيه بقى سبحانه وتعالى لما بنى السد المانع عن يأجوج ومأجوج ربنا سبحانه وتعالى قال إيه كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة ثم أتبع سببا إلى أن يقول سبحانه وتعالى وتركنا بعضهم يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري فيجيب ذكر الإيه؟ تاني الكلام على الآخرة ثم تنتهي الصورة بالكلام على جزاء الكافرين وجزاء المؤمنين قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا استمسك بالكتاب تقاوم الفتن ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وانت بتسمع سورة الإسراء عيش مع القرآن وانت بتسمع سورة الكهف فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته تبقى عارف ألوان الفتن اللي ممكن تقابلك وتعرف وتعرفي ان احنا نقدر نواجه كل الفتن دي بالقرآن تواجه الفتن سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم